الناس جميعا أهديها للتائب أرجو إصلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما اتخذ صاحبة ولا ولد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد من ولد آدم وزوجه حواء وسيد كل والد وولد اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله وأسأل الله عز وجل ألا يولي علينا ظالما ولا فاسدا ولا مجرما اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ول علينا أرضاك فينا اللهم ول علينا أرضاك فينا اللهم ول علينا من يقودنا بالقرآن وينقاد إلى القرآن ويحل فينا الحلال ويحرم فينا الحرام ويحكم فينا بشريعتك برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم من أحرق السويس اللهم أحرق قلبه وأحرقه في نار جهنم وأرنا فيه آية وافضحه وزلزله ودمره برحمتك بنا يا رحمن يا رحيم أحبتي في الله هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة وهذه الليلة المباركة لن أتكلم فيها عن انتخابات الرئاسة لن أتكلم فيها عن لجنة الانتخابات الرئاسية ولا عن المترشحين ولا عن المجلس الأعلى العسكري ولا عن مجلس الشعب ولا عن مجلس الشورى بل سأتكلم عن من هو فوق الجميع وأفضل من الجميع وأعظم من الجميع وقاهر للجميع وغالب للجميع الحلقة بعنوان هل تعرفون الله؟ هل تعرفون الله؟ أحبتي في الله إن أجمل ما في الوجود أن نعرف الله وأن نجتهد في طاعة الله ولله ضر القائل وهل طابت الدنيا إلا بذكره وهل طابت الآخرة إلا بعفوه وهل طابت الجنة إلا برؤيته إن أفضل ما في الوجود أن تعرف الرب الودود قال ابن قيم الجوزية "عر- عجبت لمن عرف الله ولم يحبه وعجبت لمن عرف مقدار الربح في معاملته ثم لم يعبده وعجبت لمن عرف مقدار الخسارة في البعد عنه ثم هو يعصيه هل طابت الدنيا إلا بذكره إن أحلى ما في الوجود أن نعرف الله من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد وإن أطيب ما في الآخرة عفو ربنا اللهم اعف عنا يا رب وإن أطيب ما في الجنة رؤية الله عز وجل قال تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ناظرة مشرقة متهللة فرحة مبيضة مرتاحة مشرقة تجري فيها نضرة النعيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة عندما نرجع بعد رؤية وجه ربنا عز وجل في الجنة يرجع الواحد منا إلى قصره فتقول له زوجه من الحور لقد ازددت بهاء وجمالا ونضرة وقسامة ووسامة وحلاوة يا ولي الله فيقول وكيف لا يحصل لي ذلك وقد عدت بعد رؤية وجه رب العالمين أحبتي في الله هل تعرفون الله عز وجل إن أول فريضة فرضها الله علينا معرفته معرفة الله فرض فرض عين على كل إنسان قال رب العالمين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك بوب البخاري بهذه الآية لباب من صحيحه فقال باب العلم قبل القول والعمل العلم قبل القول والعمل أشرف علم وأول علم ينبغي علينا أن نتعلمه جميعا معرفة ربنا يجب على كل مسلم أن يعرف من يعبد وأن يعرف كيف يعبد يجب على كل مسلم أن يعلم من يعبد وأن يعلم كيف يعبد ومن عرف ربه أحبه وأطاعه وكف عن معصيته قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال ابن مسعود العلم الخشية على قدر علمك بالله على قدر تعظيمك لله عز وجل وعلى قدر إجلالك لربك جل جلاله وعلى قدر توقيرك لإلهك تبارك وتعالى من عرف الله أحبه من عرف الله اجتهد في طاعته ووجد اللذة وهو يعاني ويكابد في الطاعة من عرف الله كف عن معاصيه من عرف الله دخل الجنة روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أحبتي في الله هل تعرفون الله؟ يا مسلم يا مسلمة لو سألكم يهودي أو نصراني أو مجوسي أو عابد بقر أو بوذي أو ملحد من هو الله الذي تعبدونه لو سألك أيها المشاهد ولدك الصغير وقال لك يا أبي من هو الله مين ربنا من هو الله بأي جواب ستجيب وبأي رد سترد من هو الله هل تعرفونه لو سألكم سائل من هو الله بأي جواب ستردون ليس أكمل ولا أجمل من أن نرد بجواب ربنا بنفسه على هذا السؤال الله جل جلاله أجاب على هذا السؤال من هو الله؟ قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من هو الله؟ الله واحد أحد فرد صمد ما اتخذ صاحبة ولا ولد لا والد له ولا والدة ولا ولد الله لا شبيه له لا نظير له لا مثيل له لا كفء له محدش كفء ربنا محدش قد ربنا محدش زي ربنا قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله أحد وهذه من نعم ربنا علينا من أكبر نعم ربنا علينا إنه واحد أحد لا اثنين ولا ثلاثة واحد واحد هذه نعمة اسمع إلى هذه الآية من سورة الزمر قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله تخيل لو عبد له سيد واحد والسيد بيأمره بعدة أوامر الساعة سبعة جيب الفطار يا ابني الساعة تمانية تعمل كذا الساعة عشرة جيب السيارة عشان توصلني الساعة 11 تعمل كذا هذا العبد مرتاح الذي يأمر فيه وينهى سيد واحد تخيلوا لو عبد له سيدين وكل سيد متخانق مع التاني متشاكسون ده يقول له خد بالك ميعادك تجي لي هنا في القناة الساعة عشرة والتاني يقول له لو رحت القناة دي الساعة عشرة هدخلك جهنم واحد يقول له خد بالك مطلوب منك الساعة خمسة بالتمام والكمال تجيني بالسيارة والتاني يقول له لو شفت وشك عندي الساعة خمسة هعمل فيك واسوي العبد ده مستريح ولا في ضنك وفي شقاء وفي كبد ربنا واحد ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله يعني قولوا الحمد لله لأن ربكم واحد من هو الله؟ قل هو الله أحد الله الصمد إيه معنى الصمد؟ السيد المطاع إيه معنى الصمد؟ الذي لا جوف له إيه معنى الصمد العلي المحيط إيه معنى الصمد الباقي بعد فناء خلقه الذي لا يفنى ولا يموت إيه معنى الصمد الصمد الذي تصمد إليه الخلائق تفتقر إليه وتطلب منه وترجوه ويعطي الجميع هذا ربنا صمد صمد لا يموت صمد سيد مطاع صمد لا جوف له صمد تصمد إليه الخلائق تفتقر إليه وتطلب منه ويعطي الجميع ربنا صمد جل جلاله قل هو الله أحد الله الصمد كل مخلوق يفتقر إليه وهو غني عن العالمين قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله العظيم ما يستطيع واحد منا أن يحرك جفنا أو يرفع إصبع أو يحط قدم إلا بمنة من الله عليه الله صمد انت مسكين وفقير وذليل وضعيف ومحتاج له على طول أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك الله صمد سيد مطاع باقي لا يموت لا جوف له غني يعطي الكل ويفتقر إليه الكل الله يستطيع في أقل من ثانية أن يدمر أي طاغية ولن يرسل له ملك ولن يخسف به الأرض أبدا فقط فقط يأمر ربنا قطر الدم قطرة واحدة أن تقف في عرق من عروقه أي طاغية أي جبار أي مفتري أي ظالم أي غشوم أي مجرم أي متآمر ربنا يقدر يقول لقطر الدم واحدة قفي مكانك يجي لفخامته شلل نصفي بقه يتعوج ايديه ورجليه تبقى زي الجبل متيبسة ضاع ضاع الكبير سقط الرئيس سقط الوزير سقط الأمير هلك الملك بقطرة دم واحدة تقف في عرق من عروقه من هو الله؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ربنا ليس له والد ولا والدة ولا صاحبة ولا ولد ولماذا يتخذ ربنا لنفسه ولدا ليه أي واحد نفسه فينا يبقى عنده ولد هذا لأنه يعلم بنقص فيه أنا محتاج ولد أنت اللي شايفني أنت نفسك تخلف ليه أو قبل ما تتجوز كان نفسك يطلع من صلبك صبيان وبنات ليه ليه كان نفسك يبقى عندك ولد يقول لك ولد الولد سند أتعكز عليه لما أكبر الولد سند عايز ولد عشان لما أكبر وأعجز عن العمل يصرف عليا عايز ولد عشان يحمل اسمي بعد ما اموت يا عم المصريين بيقولوا اللي خلف ما ماتش طب ربنا يحتاج ده هل ربنا يموت أبدا قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ربنا محتاج حد يعينه ويساعده في تدبير أمر الكون حاشاه ثم حاشاه ربنا إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون محتاج ولد ليه اللي بيزعم ان ربنا له ولد بيشتم ربنا بيشتموه والله والحديث رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل شتمني ابن آدم وكذبني ابن آدم أما شتمه لي فقوله إن لي ولد دي شتيمة ربنا ولذلك في الآخرة لما يقول ربنا لسيدنا وتاج رأسنا عيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك كده جاوب كفاية سبحانك بس كده أجاب إيه معنى التسبيح؟ التنزيه لله عن كل نقص معنى أنك تبقى محتاج لولد يا رب هذا اتهام لكمالك يا رب لا ربنا واحد أحد ربنا واحد أحد فرد صمد لا والد ولا صاحبة ولا, وال ولا ولد ربنا لا كفء له لا مثيل له لا نظير له لا شبيه له لا مثيل له الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محدش قد ربنا يا من فقدتم الثقة في الله محدش قد ربنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل عارفين يعني ايه حسبنا الله يعني لما واحد يقول لك انت عارف بتكلم ابن مين في مصر ده انا ابن اللواء ده انا ابن الفريق ده انا ابن الوزير ده انا ابن الرئيس عمال يحسب لك الاسباب اللي بيتقوى بيها عليك قول له وانا بحسب لك ان معايا ربنا مش انت بتتقوى عليا بالفريق واللواء والوزير والغفير والعيلة والفلوس وال... مش بتحسب لي دول أنا حسبي ربي حسبنا الله ونعم الوكيل الله كافينا الله حسبنا كافينا ونعم الوكيل نعم من يعتمد عليه رب العالمين لأنه قوي لا يغلبه أحد عزيز قاهر فوق عباده جل جلاله ولم يكن له كفوا أحد اوعى يا مسلم ثقتك تهتز في ربك أبدا ولا في نصرة الإسلام أبدا ولا في أن الشريعة ستحكم مصر وإن طال بنا زمان أبدا أنا لا أشك أبدا أشك إزاي وربي ليس له كفء وليس له مثيل ولا شبيه ولا نظير الأمر كله بيده وهو قاهر فوق عباده وغالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون سيدنا موسى طارده فرعون مع ستمائة ألف واحد من ذيوله وأصبح موسى مع بني إسرائيل والبحر أمامه وفرعون بجيشه من ورائه قال أصحاب موسى إنا لمدركون خلاص رحنا في داهية خلاص شريعة ايه اللي بتحلموا بيها شريعة ايه ومشروع اسلامي ايه انتوا صدقتوا ان في ثورة اصلا مش انتوا قعدتوا سنة تبعبعوا وتهيصوا وتشتموا وتزعقوا خلاص اتبسطتوا خلاص فرحتم خلاص نرجع بقى لسيرتنا الأولى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين إيه اليقين ده ما هذه الثقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الغار والكفار فوق الغار والصديق يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا على فكرة الصديق ما كانش خايف على نفسه كان خايف على النبي فقال النبي له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا الله لا تحزن إن الله معنا من هو الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من هو الله من هو الله الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ربنا حي حياة ربنا تختلف عن حياة أي حي حياة ربنا لم يسبقها عدم ولا يتبعها فناء وهي حياة ذاتية لا يحتاج فيها ربنا لأحد أي حي غير ربنا غير كده أي حي غير ربنا كان ميت فأحياه الله كان عدما فأوجده الله ربنا يقول لسيدنا زكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ربنا بيقول لكل البشر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أتى يا رب أنت اللي بتتفرج عليها دلوقتي عندك كم سنة عندي أربعين سنة طيب من 42 سنة كنت فين كنت فين كنت في علم ربنا كنت عدم وسعادتك يا أختي عندك كم سنة هتقول لي حتى لو شعرها كل أبيض هتقول لي عندي 25 سنة ما هو النساء على فكرة لما تسأل أي واحدة سن كم سنة تقول لك 20 21 ممكن 22 23 24 25 ممكن تقول لك 26 27 28 29 30 و20 40 و20 يعني لازم برضه 20 لازم بنت ال 20 على طول عندي كم سنة يا بركة والله يا ابني أنا عندي 60 سنة طب يا بركة من 62 سنة كنت فين تقول لي والله يا ابني ما أنا عارفة كنت ما كنتش موجودة أي حي غير ربنا كان عدما فأوجده الله كان ميتا فأحياه الله قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون اللهم أحسن رجوعنا إليك ووقوفنا بين يديك من هو الله؟ الله لا إله إلا هو الحي حياة لم يسبقها عدم ولا يتبعها فناء هو حي من الأزل وحي إلى الأبد أي حي غير ربنا كان عدم فأوجده الله وكل حي بعد إحياء الله له يموت إلا من استثناه الله الله هو في حاجات ربنا خلقها ومش هيفنيها آه زي إيه العرش الكرسي القلم اللوح المحفوظ الجنة النار الروح إنما غير دول كل من عليها فان كل شيء هالك إلا وجهه جل جلاله من هو الله الله لا إله إلا هو الحي بعض الصوفية بيقولوا من أسماء ربنا هو وتجد بعضهم يجلسون في حلقات الذكر يذكرون الله بالذكر البدعي فيقول أحدهم قولوا الملك مئة مرة فيصفقون ويقولون الملك الملك الملك يسخنوا شوية الملك الملك الملك يسخنوا شوية يقوموا يفقروا وبعدين يقول لهم هو يقولوا هو هو هو شوف بقى هو دي لما هو مع السخونية ومع السرعة تبقى ايه ربنا مش اسمه هو الله لا إله إلا هو الحي حياة الله ذاتية لا يحتاج لأحد أي حي غير ربنا لا يحيا إلا بإحياء الله له لو حبس عنا الماء نموت لو منع عنا الطعام نموت لو منع عنا الهواء نموت شفت احنا فقراء ازاي هل يحتاج ربنا الحي لأي أحد حاشاه غني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد من هو الله؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم القوام القيام قيوم السماوات والأرض ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قائم على أمر كل الخلائق يا الله شوف الجن قد إيه والإنس قد إيه والملائكة قد إيه وعالم النبات كم مليون صنف والبحار فيها كم مليون صنف والطيور والحشرات وما نراه بأعيننا وما نراه تحت الميكروسكوب وما تعجز العدسات عن تكبيره كل الملكوت ده من الذي يرزقه ويرعاه ويدبر أمره ويحفظه الله القيوم أي قدرة ده الواحد لو مدرس والفصل فيه خمسين عيل بيطلع من الفصل ودانه بتصفر ده الواحد عنده مراته وعنده ثلاث أربع عيال مجننينه ربنا قائم على الملكوت ده كله يسمعنا في وقت واحد ويرانا في وقت واحد ولا يشغله صوت عن صوت ولا ينشغل برؤية عن رؤية يعلم الجهر والسر وأخفى قائم على أمر خلقه سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا نعاس ولا سبات لا مقدمات النوم ولا غفلة ولا سنة ولا نعاس ولا نوم ثقيل النوم صفة نقص وربنا منزه عن كل نقص إزاي ربنا ينام ومن يدير هذا الملكوت وصاحبه نائم ومن يدبر أمر الخلائق وخالقها نائم ربنا لا ينام وما ينبغي له أن ينام جل جلاله روي ودي صيغة تمريض يعرفها طلبة العلم أن موسى عليه السلام قال يا رب هل تنام؟ قال لا يا موسى أنا لا أنام وما ينبغي لي أن أنام ثم أمره أن يمسك بقارورتين من الزجاج وقال احرص على ألا تسقط من يديك إياك إياك أن تسقط فأمسك بهما ساعة وساعة وثلاث واربع وخمس وست ساعات نعس موسى فانزلقت القارورتان من يدي فتكسرتا قال ربنا لو أخذتني سنة لانكفأت السماوات على الأراضين ربنا لا ينام النوم ده صفة نقص الواحد بينام لما بيتعب بينام عشان يستريح ربنا لا يمسه لغوب جل جلاله معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
ازيك يا شيخنا بخير حال والحمد لله بارك الله فيك وفيك بارك وزادك علما يا رب وإياك ونفع الأمة بك آمين في لو سؤال سمحت يا شيخ هات بالله عليك احنا عايزين نعرف موضوع الشيخ حازم حاضر دلوقتي هم بي... هم زوروا زوروا في الورق واحنا مش عارفين دلوقتي احنا ما خرجناش ساعة الثورة ساعة الثورة ال- ال- ال- المشايخ قالوا ان في بعض المشايخ قالوا ان ده خروج عن الحاكم وبعض المشايخ قالوا من إن قلبي.
الناس- بارك الله فيك.
وبعض الم- يعني كان اسمع في اختلاف.
الجواب في آخر الحلقة سأكلمك في موضوع الشيخ حازم إن شاء الله أبشر السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مسعد ازي حضرتك انا اسف بس انا مش متابع موضوع الحلقة بس انا ليا سؤال ما اعرفش اذا كان متعلق بالحلقة ولا لا هات هات هات انا عندي مشروع كده صغير آه بس في دقيقة انا انا انا فيها حاليا دلوقتي دقيقة مالية هو في واحد يعني الحمد لله ربنا يسر الامر هيديني مبلغ المبلغ ده هياخد عليه آه، مبلغ آه، يعني فوقيه فايدة والمبلغ موجود معايا يعني مثلا هيديك خمسين ألف ويقول لك هاتهم لي 52 55 لا هو- هو بالظبط هيديني 100000 جنيه وياخدهم كام ال 100000 جنيه قال لي هاخد منك كل شهر 10000 جنيه هذا ربا ده ده قال طب عم لو انا البنك.
دخلت ايه الافتراء لو انا دخلت المبلغ ده في بضاعه مثلا وحددت له جزء مثلا بسيط دي معاملة ربوية يا أخي هذه معاملة ربوية قل له اتق الله وخده كده اقعد مع حد من العلماء وصححوا الأمر ده اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخنا وفيك بارك
والله يا شيخنا بس كنت لو ان الكلام ده خارج اللقاء هات بس هات كلمنا شوية اللقاء.
عن المداخلة يا شيخنا بالله عليك مين؟
ال- في بعض فتوى صدرت منهم عندنا هنا في منطلوب في أسيوط آه، جاز بعضهم قتل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لماذا؟ لأن هذا خل- آه، طلب الولاية بصورة غير شرعية من غير علم المجنون الفصل.
الذي يفتي بإهراق الدماء المسلمين هكذا هذا ضرب من الجنون
ده في كمان يا شيخنا بعض طيب بعض منهم يهجر ال- بعض الأخوة الذين انحازوا للانتخابات لا يرمى عليهم طيب يا لا, حبيبي لا في يرد الله.
عليهم السلام بارك الله فيك هجاوبك مش عايز اتصالات هجاوب اتصالات في آخر الحلقة ما تعكروش صفونا خلينا نتكلم عن ربنا سيبك من هذه المهاترات من هو الله؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ربنا حي لا ينام بل لا تأخذه سنة حي لا يموت كيف يموت الإله هل هناك إله يموت يبقى ربنا إزاي ومين اللي موت الإله يبقى اللي موت الإله أقوى منه إذا هو أجدر بالعبادة منه آه يقول لك الإله مات وبعدين دفن ثلاثة أيام في القبر وبعدين بعد ما مات ثلاثة أيام طلع من القبر وقام وصعد إلى السماء ومن الذي كان يدبر الأمر والإله ميت ومن الذي قتل الإله اللهم يا معلم إبراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا الحمد لله على نعمة الإسلام وهل يحل أن نهنئ أحدا يعتقد في ربنا بهذا المعتقد لا يحل طبعا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الملك ملكه الأمر أمره له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى اوعوا تفتكروا ان ملك ربنا يا رجالة منحصر في سبع سماوات وسبع أراضين وما بينهما لا ده ملك ربنا أكبر من ده بكتير قوي إن كان, إن كان الجنة بس الجنة فقط عرضها عرضها بس كعرض السماوات والأرض أمال طولها قد إيه أمال النار فين ملك ربنا أوسع مليارات المرات من السماوات والأراضين مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أن نقول ربنا قولوا معايا يلا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يعني ملكوت ربنا فيه حاجة بعد السماوات وبعد الأراضين وبعد ما بينهما له ما في السماوات وما في الأرض الملك ملكه يعز من يشاء ويذل من يشاء يرفع من يشاء ويخفض من يشاء يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء يغني من يشاء يفقر من يشاء يمرض من يشاء يشفي من يشاء يحيي من يشاء يهلك من يشاء ينصر من يشاء يهزم من يشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء اللهم لا تؤتي ملك مصر إلا خيار المصريين يا رب لا تولي علينا ظالما ولا مجرما ولا فاسدا اللهم لا تولي علينا إلا من يقودنا بالقرآن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير من هو الله؟ ربنا عايز تعرف ربنا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم منزه عن كل نقص غني له ما في السماوات وما في الأرض إن كانت السماوات بتاعة ربنا والأراضين بتاعة ربنا وما بينهما يملكه ربنا وكل خير في يد ربنا فلماذا نسأل غير ربنا مش انت يا عم الحاج كل يوم بتقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض طب بتطلب من غيره ليه تقول مدد يا حسين ليه بركاتك يا سيدة ليه أغثني يا بدوي ليه دول عبيد وعباد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا اطلب من اللي في إيده كل حاجة اطلب من مالك السماوات والأراضين وما بينهما اطلب من اللي أمره بين بعد الكاف والنون اطلب من اللي الأمر كله بإيديه تطلب من غيره هو الحسين لما كان بيمرض كان بيقول مدد يمين يا الله هو جد الحسين عليه السلام مش علمنا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هو ربنا قال لك لما تطلب مني حاجة هات لي واسطة يا رب اشفيني بجاه النبي ربنا علمك كده لجل النبي لجل النبي ربنا علمك كده مدد يا نبي يا نبي مدد هو المدد من النبي ولا من ربنا النبي في غزوة بدر كان واقف بيدعو ويدعو ويدعو وبيطلب المدد من مين من سيدنا إبراهيم ولا سيدنا نوح ولا سيدنا موسى الرسل اللي سبقوه ولا من جبريل ولا من ميكائيل من ربنا تسأل غير ربنا ازاي سؤال غير الله في هذه الأمور شرك تستعين بغير ربك ازاي تنذر لغير الله ازاي تذبح لغير الله ازاي له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الله وفي شفاعة في الآخرة ولا ما فيش في شفاعة طبعا مثبتة هذه الآية تثبتها الشفاعة المنفية يعني الشفاعة في أحد بغير إذن الله أو في أحد بغير رضا الله لا في شفاعة تعرفين في واحد محترم رحمه الله أنكر الشفاعة ونفس المحترم ده رحمه الله كان عمل كتاب زمان سماه التفسير العصري للقرآن قال في إيه؟ قال النهاردة النساء زاحمتنا في كل مكان فبقى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم بقى أمر صعب لأن همشي لا واحدة قدامي لابسة ستريتش هلف كده بص يمين ألا واحدة لابسة بضي ألف شمال ألا واحدة لابسة ميني ميني جيب أبص فوق أشكو إلى الله ألا واحدة وصل البلكونة ونسيت تلبس أبص في الأرض عربية هتدهسني طب أعمل إيه؟ قال لك بص وبرق وحملق بس بنية صالحة يعني أمشي على الشاطئ كده أشوف صيحبات المايو أبص كده وأقول تبارك الذي خلق سبحان الملك سبحانك يا رب أبدعت وأحسنت يا رب انظر بنية جديدة واحد الدعاء الشباب طلع مرة يقول روح الشاطئ انزل والنساء موجودة مالكش دعوة وخد مراتك معاك وتنزل معاك المية بالنقاب عشان تبقى هي الشيء الصح الوحيد في البحر وانت بتعوم في وسط ال- اذكر ربنا يعني كده اقول ايه الملك الجبار القدوس انا متخيل بقى بعدين يبص يلاقي واحده جنبه عريان يقول المنتقم المنتقم شر البلية ما يضحك فأبو دالش ده قال عايزين تفسير عصر القرآن بالطريقة دي فرد عليه أسد المنابر الشيخ كشك الله يرحمه قال له يا أبو دارش ده مش اسمه تفسير عصري ده اسمه القرع المصري من هو الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لازم ربنا يأذن ويرضى سيدنا محمد استغفر لعمه بعد موته ربنا قال له الطلب ده مرفوض شفاعتك فيه مرفوضة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة سيدنا إبراهيم استغفر لأبيه ربنا قال له طلبك مرفوض ده كافر من أصحاب الجحيم سيدنا نوح قال له يا رب نجي ابني معايا ابني من أهلي يا رب قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وبعدين حذروا قال له أعظك أن تكون من الجاهلين الطلب ده مرفوض النبي صلى على رأس النفاق صلاة جنازة والجنازة استغفار وشفاعة ربنا قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم الشفاعة بإذن ربنا لازم يأذن للشافع ويأذن للمشفوع فيه والشفاعة إظهار لكرامة الشافع عند الله والشفاعة كلها في الحقيقة لله كل لله الشفاعة جميعا مش هو اللي بيأذن عشان يرحم وعشان يظهر كرامتك على الناس يبقى الأمر كله بتاعه سبحانه وتعالى في شفاعة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة عامة وهذا هو المقام المحمود لكل أهل المحشر حتى يعجل ربنا العذ... الحساب ثم يشفع لأهل الإيمان يشفع لواحد تساوت سيئاته مع حسناته ويشفع لمن غلبت سيئاته على حسناته بل يشفع لبعض من تسحبه الملائكة إلى النار ويشفع لنا حتى ندخل الجنة أما نعدي كلنا الصراط ونعدي قنطرة المظالم ونقف قدام باب الجنة بقى ثمان أبواب ما شاء الله ما بين الباب والباب كام 100 كيلو وكل باب ذهب خالص مش ذهب بقى بندقي ولا فستقي ولا عيار 24 ولا الكلام ده ذهب ذهب خالص وحلق أبواب الجنة ياقوت أحمر وإحنا بقى عمالين ندق على باب الجنة شامين ريحة الجنة الطيبة سامعين غناء الحور العين شايفين قصورها بتتلألأ هنتجنن عايزين ندخل ده احنا بنقف أمام الحجر الأسود نتزاحم ونتقاتل عشان نقبل حجر من الجنة ولا ينفع ولا يضر إنما هي السنة انت دلوقتي قدام باب الجنة الباب ده أول ما يتفتح تدخل إلى دار السلام إلى دار النعيم إلى نعيم ليس بعده شقاء أبدا وبعدين ده أنت واخد يوم طوله خمسين ألف سنة ولسه معدي من على ظهر جهنم هنجن عايزين ندخل ندق على أبواب الجنة افتحوا لنا خازنها يقول مثلا من تقول له مثلا مسعد بن أنور يقول لك خليك على جنب شويه واحد يخبط تاني من يقول له مثلا أيمن بن صيدح يقول له اركن جنب مسعد بن أنور شوية واحد مين حازم شومان اركن شوية اركن كله اركن لحد ما يجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيدق على أبوابها فيقول خازنها من يقول محمد رسول الله يقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك دي شفاعة برضه بل يشفع لأهل الجنة أنا دخلت الجنة مثلا في مقعد صدق ومثلا الشيخ حسان في الفردوس الأعلى يا رسول الله اشفع لي عشان أبقى معاه اشفع لي عشان أبقى معاك فوق فيشفع إذا أذن رب العالمين لكن في شفاعة وثابتة وبإذن ربنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يا سلام عليك يا رب ربنا العليم علم ربنا غير علم أي عليم علم ربنا لم يسبقه جهل ولا يتبعه نسيان علم ربنا محيط بتفاصيل تفاصيل التفاصيل أي حد غير ربنا علمه سبقه جهل ويتبعه نسيان علمه جزئي آه شوف ربنا يقول إيه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا خرجنا من بطون أمهاتنا بصمجية جهلة هو الجاهل بيتسمى أمي ليه أمي كانه لسه نازل من بطن أمه دلوقتي ما يعرفش حاجة أي عالم في الدنيا أي عالم من الجن أو الملائكة أو الإنس كان جاهل وعلمه الله وعلمنا يتبعه نسيان أنا حافظ القرآن كله بقى عندي 80 سنة يبتدي يتفلت مني والزهايمر يشتغل واتلخبط في أسماء عيالي اللهم إلا إذا كنت من الذين يحفظون الله في جوارحهم في شبابهم والنبي قال احفظ الله يحفظك علم أي حد غير ربنا جزئي ولا يحيطون ها بشيء من علمه إلا بما شاء أنا معايا دكتوراه في العلوم الشرعية وفي القانون أمي معايا دكتوراه في الطب وفي الهندسة بصمجي معايا دكتوراه في علم النفس وفي آه علم العقيدة صفر كل بل العلم الواحد النهاردة جزء إلى أجزاء وبقى فيه تخصصات أنا دكتوراه في المسالك البولية وفي القلب يعني عندي معلومات كده عامة أنا أستاذ دكتور في القلب طيب وفي الجراحة ما عنديش في الكلام ده إنما ربنا علمه من الأزل وإلى الأبد علمه محيط يعلم قد إيه بقى ربنا قال يعلم ما بين أيديهم الحاضر وما خلفهم الماضي والمستقبل يا أخوانا الحاضر والماضي والمستقبل عند الله سواء وعشان كده ربنا يقول اقتربت الساعة وانشق القمر بل يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه أتى القيامة جت ده لسه ما جاتش يا رب بتقول أتى ليه لأن المستقبل والحاضر والماضي عنده سواء يعلم ما بين أيديهم حاضرنا وما خلفهم الماضي والمستقبل بل علمه أوسع من ذلك يعلم الجهر وما يخفى بل علمه أوسع من ذلك يعلم السر وأخفى طب السر اللي هو في قلبي لا قلت لزوجتي عليه ولا لصحبي ولا لعيالي ولا لأي حد أبدا ده السر ربنا يعلمه قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور طب السر ربنا يعلمه ما هو الذي أخفى من السر مستقبل أيامي هو أنا عارف هموت فين هو أنا عارف هموت إزاي هو أنا عارف هموت إمتى أنا لا أدري لكن ربي يدري قال جل جلاله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت علم محيط يعلم عدد قطر الأمطار والله بالقطرة يعلم عدد ورق الأشجار يعلم ما خرج بالليل وما خرج بالنهار يعلم الجهر وما يخفى يعلم السر وأخفى يعلم عدد حبات الرمال بالحبة يعلم عدد حبات الرمال جل جلاله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم طب ربنا العليم ربنا العليم أنزل علينا قرآنا وأمرنا أن نتحاكم إليه وعلمنا أن لو سلمنا له سعدنا ونصرنا نعرض عن كلام العليم الخبير الحكيم ونسمع لقوانين فصلها ناس كانوا يبولون على أنفسهم على الأسرة وهم صغار رضع سيب كلام العليم ونسمع كلام أبو بولة أي تهريج نحن نعيشه أي وقاحة وبجاحة من بني آدم على رب العالمين أي واحد منهم لو وريته وردة يقول لك ياه سبحان الله ربنا بديع يا أخي إيه الحكمة دي تقول لي عصفور ملون يقول لك يا سلام على الإبداع إيه الخلق والحكمة والإتقان ده تكلموا عن الشمس عن القمر عن النجوم يقول لك ياه ربنا حكيم تقول له طيب نحتكم للشريعة يقول لك ما تلزمناش يعني هو حكيم في خلق الشمس والقمر ورفع السماء وبسط الأرض وخلق كيت وكيت وفي ده مش حكيم ما يلزمكش قتل الإنسان ما أكفره يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ربنا قال للنبي أعلم ولد آدم وقل ربي زدني علما قال لكل بني آدم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الملائكة قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا لكن ربنا يعلم كل حاجة سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة الكرسي قد السماوات السبع والأراضين قال ابن مسعود وسع الكرسي السماوات والأراضين الكرسي بقى بالنسبة اللي هو قد السبع سماوات والسبع أراضين بالنسبة للعرش زي دبلة مرمية في صحراء تخيل واحد راكب طيارة وفتح الشباك ما بيتفتحش لكن فتح الشباك ورمى دبلة في صحراء ونزل بالطيارة يدور على الدبلة في الصحراء هيلقاها وما تمثل الحلقة بالنسبة للصحراء الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة عايز تعرف عرش ربنا قد ايه سقف الجنة عرش الله طب ده الجنة عرضها قد السماوات السبع والأراضين أمال طولها قد ايه سقف الجنة العرش متخيل عرش ربنا قد ايه وسع كرسيه السماوات والأرض ومع الملكوت الكبير ده يا أخي مع عالم الجن اللي هو بمليارات المليارات وما يعلم جنود ربك إلا هو الملائكة اللي ربنا قال فيهم ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك ساجد أو قائم المليارات الممليرة من الملائكة والجن والإنس والطير وعالم البحار والحشرات وكت وكت الكون الكبير قوي ده ولا يؤوده حفظهما لا يعجز ربنا عن تدبيره لا يعجز ربنا عن القيام على شؤون خلقه فيه أي قدرة وأي قوة وأي قهر وأي إحاطة وأي خبرة وأي علم وأي سمع وأي بصر هو ده ربنا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي علو ذات الرحمن على العرش استوى علو صفات علو أسماء أسماؤه حسنى صفاته علا أفعاله كلها حكمة وهو العلي العظيم من هو ربنا سميع يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء وما هو أدنى من ذلك تبارك سمعه وسع الأصوات كلها بصير لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جميل يحب الجمال نظيف يحب النظافة عليم علمه محيط بكل شيء منزه عن كل عيب ونقص لا ينام ولا يموت ولا يأكل ولا يشرب ليس له ولد ولا والدة ولا صاحبة الكلام عن رب العالمين والله يحتاج, يحتاج إلى العمر كله هذا هو الله إذا سألك ولدك من هو الله قل له يا ابني ربنا واحد أحد فرد صمد لا والد ولا صاحب ولا ولد صمد يا ابني يعني غني كلنا فقراء إليه وهو اللي بيدينا صمد يا ابني يعني ما بيموتش صمد يا ابني يعني قوي صمد يا ابني يعني سيد مطاع لم يلد ولم يولد ربنا ملوش ابن يا ابني عزير مش ابن ربنا والمسيح مش ابن ربنا ربنا ملوش صاحبة ولا ولد أبدا الملائكة مش بنات ربنا كما قال العرب أب العرب قبل الإسلام أبدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل له يا ابني يا حبيبي ربنا ما حدش قده ما حدش كفؤه ربنا ملوش زي ربنا ملوش نظير ولا مثيل ولم يكن له كفوا أحد يا ابن ربنا واحد حي قيوم ما بينامش بل لا تأخذه سنة ما بيموتش جل جلاله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ربنا سميع ربنا جميل ربنا لطيف ربنا ودود يتحبب إلينا بالنعم ربنا غفور لما بنغلط ونستغفر بيغفر لنا ربنا عفو حتى لما نغلط لو ما استغفرناش ممكن في الآخرة يسامحنا يعفو عنا ربنا رحيم يحب أن يرحم ويعفو ويغفر ربنا غني اطلب منه اللي انت عايزه من الخير وعظم المسألة ربنا قوي محدش يقدر يغلبه ربنا عزيز يقدر يذل أي حد عايز يذلنا ربنا جبار بيجبر قلوبنا ربنا متكبر على أعدائنا ربنا منتقم ممن ظلمنا آخر شيء عشان بس السؤال اللي جه أخ بيقول لي بالنسبة لموضوع الأخ دكتور حازم أبو إسماعيل أنا أقول رأيي في طرفة اللي حصل مع الدكتور محمد حازم صلاح أبو إسماعيل بيفكرني بطرفة هي الطرفة احفظوها مني رأيي فيما حصل مع حازم أبو إسماعيل بقوله في طرفة إيه الطرفة الطرفة قالوا إن في أسد كان كل ما يشوف الفار في الغابة يلطشه بالألم ويقول له اعدل الطربوش كل ما الأسد المفتري يشوف الفار يلطشه بالألم ويقول له اعدل الطربوش فالأسد الفار الغلبان راح يشتكي لأسود الغابة لموا صاحبكم ده مفتري بيلطش فيا عمال على بطال وكل ما يشوفني يلطشني بالألم ويقول لي اعدل الطربوش وأنا مش لابس طربوش أصلا فراحوا للأسد وقالوا له بتضربه ليه قال كيف عندي أنا عايز أضربه مش عايزه قالوا طيب اتلكك له اكذب كذبة محبوكة يعني أعمل إيه قالوا أول ما تشوفه قول له هات لي زيتون لو جاب لك زيتون أخضر قلطشه بالقلم قول له أنا كنت عايزه أسود ولو جاب لك زيتون أسود قلطشه بالقلم وقول له أنا كنت عايزه أخضر الأسد شاف الفار قالوا تعالى هنا يالا روح هات لي زيتون الفار قال له عايزه أبيض عايزه أخضر ولا أسود يا باشا بيقول له هات لي زيتون بيتلكك له قال له عايزه أخضر ولا أسود راح لطشه بالقلم وقال له قلت لك اعدل الطربوش يعني أنا هضربك هضربك أنا بتلكك لك ده بيفكرني برضه بالحمل اللي راح يشرب من عين المية قبله الذئب الذئب قال له هاكلك قال له ليه يا عم قال له فاكر لما عكرت علي المية قال له والله العظيم دي أول مرة أشوفك قال له يبقى أبوك قال له أبويا ميت من زمان قال له يبقى خالك قال له أمي وحيدة قال له هكلك يعني هكلك أما يطلع مستشار محترم قبل ما يقول الحكم ويقول لو طلع من دي احنا في غيرها كيت وكيت وكيت ده ينفع مع كامل احترامي للجنة الانتخابات انتم قلتوا معنا أوراق تفيد بأن هذا الرجل أمه تحمل الجنسية الأمريكية أنا والله لا أتعصب لأحد والله العظيم طيب أرجوكم أيتها اللجنة الموقرة المحترمة يا من تمثلون القضاء النزيه أرجوكم اطلعوا علينا في التلفزيون المصري قولوا أدي الجواز الأزرق بتاع أم الدكتور حازم أهو وأدي بالصوت والصورة القسم بتاعها قسم الولاء الأمريكي بالفيديو أهو وأدي كذا وكذا وريحونا إلى هذه اللحظة أنا ظني به جميل ولا أتشكك في في في مسلم ديني علمني كده أن أحسن الظن ولا أشمت في أحد ولا أشخصن أي مسألة أبدا هو رجل يحسب من العلماء ونحن ما جربنا عليه الكذب قبل ذلك ومع حكم من محكمة القضاء الإداري محترم والنبي علمنا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر هم يزعمون معهم بيانات معهم وثائق معهم مستندات أبرزوها لنا أبرزوها لنا وإلا فأنتم تحركون البلد بهذا التصرف وعلى أخينا حازم إن كان مع معه الجرين كارد بتاع أمه بقول له أرجوك أخرجه أنت أيضا حتى تخلص الألسنة ونعرف الصادق من الكذاب وأسأل الله أن يحرق من حرق السويس في نار جهنم اللهم من أحرق السويس أحرقه في نار جهنم اللهم عليك باللهو الخفي انتقم منه وزلزله صاحب أحداث مسرح البالون من وراء أحداث مسرح البالون وراء أحداث مسبيرو واحد ومسبيرو اثنين والماريناب في أسوان وأحداث امبابة وأحداث مباراة الأهلي والمصري وحرق استاد القاهرة وأزمة البنزين والسولار والبوتاجاز اللهم اكشفه وزلزله يا رب والطف بنا واجعل بلدنا أمنا أمانة وسائر بلاد المسلمين أحبكم في الله أشوفكم على خير إن شاء الله الخميس القادم الساعة واحدة ظهرا في برنامج الآداب الضائعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قدمت إلى الخلق رسالة